يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد جلس الصحابه في منطقه معان يدرسون هذا الامر لمده يومين ما الذي نفعل تقدم راي الفريق الاول وذكرنا ما فيه من مخاطر راعاها الفريق الثاني عندما اختار الاصطلام والاصطدام وقام عبد الله بن رواحه القائد الثالث المعين خطيبا فقال يا قوم إن الذي تفرون منه لهو الذي خرجتم من أجله ألا وهو الشهادة أو عز الإسلام فوالله ما انتصرنا لا بكثرة ولا بقوة إنما انتصرنا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ولقد رأيتنا يوم بدر وليس معنا إلا فرسان ولم يكن معنا يوم أحد إلا فرس واحد هذا هو الذي جعل الثلاثة آلاف يغلبون يغلبون مئتي ألف معلش أنا سأكرر الرقم كلما أتيت عليه أكرره لأن رجلا يقاتل سبعين لم تجري في عادة بني آدم أن يغلب الواحد أبدا بأي وجه من الوجوه قلبها على أي وجه عاقل لا تراه لك سبعين في مقابل واحد ويغلبهم فهو ده الفيصل هذا سر هزيمته لم نلتف حول الدين ولا حول اهل العلم اننا لم ننتصر على اليهود في حياتنا المعاصره ولا مره الا مره يتيمه نحتفل بها حتى هذه اللحظه داخلين على 30 سنه عندنا 30 سنه 33 سنه نحتفل اننا انتصرنا مره ونحتفل بهذا بالطبل والتمر والرقص ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه فاتحا احنى راسه ذلا لله حتى مست لحيته ظهر الراحله اخبار وذل واذعان ويدخل عمر بن عمر بن الخطاب بيت المقدس في حافيه يقول له أبو عبيدة كيف يقول إذا رويت وأنت رأس المسلمين قال ويحك يا أبا عبيدة لو غيرك قالها لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فإذا التمسنا العزة في غيره أذلنا الله ولا حق قوميات ضيقة كل واحد حاج عن تراب بلده متى كان التراب رفيعا ومتى كان له قيمه وهو يوقع بالاقدام انما كل المعارك مهزومون فيه حرب 67 والعام طبعا اكثر الشباب لم يحضر حرب 67 اليهود غلبوا فيه ثلاث دول ودمروها تدميرا واحتلوا ارضها جزء من ارضها غلبوا مصر وغلبوا العرب وغلبوا سوريا لما غلبوا مصر اخذوا سينا ولما غلبوا العرب اخذوا صفا الغربيه ولما غلبوا سوريا اخذوا الجولان ولا زال في الجولان لحد النهارده نحن ايامها كنا في العدد اكثر منه الجيش المصري كان يقارب مليون جندي لوحده اليهود ما عرفوش يجيبوا مليون ولو طفحوا الدم لان المواطن عندهم جندي ومدرس وصانع وعامل وفراغ كل حاجه هو الجندي البني ادم اليهودي كل حاجه لما بيشتغلوا يحتووا في الثلاث لحد 12000 دول اساسا موظفين قوام الدوله في جهه يبقى اماكنهم في الدوله فرض فرض وشغل وشغل يبقى استدعاء الاحتياطي دي مش مساله سهله لامارات في دوله عصابه احنا بقى كنا ثلاث دول اكثر منهم عتاده وعصر طب اتغلبنا ليه؟ اتغلبنا لان قائد القوات المسلحه والكلام ده لا ليس سرا اذيع كان ده كله مكتوب انا قراته بخط او بقلم الضباط الاحرار اعضاء مجلس الثوره عبد اللطيف البغدادي وسليم الشافعي والجماعه الله بقى الحرب ازاي ده قائد الجيش كان رجلا يعيش ليالي حمراء وصفراء وسوداء وفوق هذه المهام الصعبه التي لا يجد وقتا لها جميعا كان هو المسؤول عن الكرة رئيس اتحاد الكرة وكان قائد الدبابات والمدرعات كان رئيس النادي الاهلي وكان الجنود وهم في الدبابات معاهم صور ام كلثوم وشجره عبد الحليم حافظ وفلاح وكمان معاهم مجلات الجنسية وقد قرأت في مذكرة القصة معلش انا يعني ساعات انا زي مثلا في الجلاله كده تحط لها رده الحرف تحط لها دوره الحرف ان المرقصه دي والمغنيه بتقول كنا نحيي حفلا للقوات المسلحه في يوم 3 يونيو احنا ضربنا خمسة يونيو يوم الاثنين ثلاثة يونيو قبل الحرب بيومين وطلعت من المسرح وكان المسرح في احد المطارات هي بتقول لما خرجت بقى من الدار الخلف للمسرح وجدت كل الطائرات الحربية رابضة كان عندنا اسطول طائرات حربية رابضة على ارض المطار فانت ولاد اللي انتوا عاملين ده ده الطيارات عملت البطل ده كده في الدار غطوه هي بتقول كده الله اعلم صادقه ولا كاذبه لكن يعني الجو العام يقول انها صادقه هي مش عايزه تقول الجمله دي اللي مش عارفه تعمل بطل ولا حاجه ها اكلنا على المدينه ضاعت ارضنا وضاعت جنودنا وضاعت عزتنا وبدانا من الصفر اعداد بقى قوات المسلحه اعاده بناء قوات المسلحه استمرت عملية الشاقة دي وتغيرت القيادة بموت الرئيس وجاءت قيادة أخرى في قلبها شيء من الإسلام رجل مصلي برضه وبيحب القرآن ويحب الدروشة شوف حب الدروشة والكلام ده يرجع أحسن من واحد عمال ها ده عنده أي حاجة عنده أي ولاء ولو بنسبة كده ولا إعداد فعلا مشرف ودراسة المشرفة أنا ما أقولها الآن من مذكرات القادة عندنا أنا أنقلها من مذكرات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ديفيد اليعاصر ولو وقع تحتكم هذا الكتاب اقرأوه تشعر بالنشوة والعزة قال لقد بنى المصريون وحوشا وليسوا آدميين وكانت طلقاتهم الله اكبر تجلد واختطوا خطه لم نتعودها منهم وهي ايه كل قائد معاها القصه بتاعته مفيش حاجه اسمها لا شرك ليه لانهم كانوا بيلتقطوا المكالمات وعلى طول التقاط المكالمات كانوا بيعملوا التكتيك اللي هو اليهود لا المره دي مفيش مكالمات خلاص المره دي كل قائد قصته في دماغه تعززوا تماما عن الوصول لاي معلومه وكانت الحرب المجيدة المشركة لا عايز احطه هنا بقى الجماعة اللي كانوا معاهم مجلات جنسية في 67 معاهم القرآن في 73 من الذي دخلهم هذه النقلة؟ العلماء سمعت شيخنا الشيخ محمد نجيب المطير رحمه الله صاحب كتاب تأكلة المجموع شرح المؤلف سمعته يقول في بعض دروسه ظللنا ثلاثة أشهر قبل الحرب نبيت مع الجنود في الخنادق الأزهر بعت بقى العلماء بتاعته الأوقاف العلماء اللي لهم رصيد وكانوا في حرارة ثلاث أشهر إعداد المعنوي في الخندق ياكلوا ويشربوا يناموا معاه ويقصون عليهم سيرة الصحابة وكيف أنهم غيرهم وكيف ان النصر لا يكون الا من عند الله لا بعدد ولا بعد ولا بجوده خطط وان كنا لا ننكرها كاسباب لكن النصر من عند الله عز وجل الذي نصر قاطع او نصور وما النصر الا من عند الله قال العلماء نفي الاستثناء يفيد الحصر ما وان استثناء موجود في الايه الا ومنفي بناء النتيجه وما النصر الا خلاص يبقى خلاص قدر النصر على ان يكون من عند ربنا يؤيد بنصره من يشاء كتب الله لاغلبن انا ورسل ان الله لقوي عزيز طب يقول كان الجنود يقوم يقوم طب متأسفين ليه؟ لماذا لا تتركون نقاتل؟ يتحركون شوقا للشهادة. بهذه الروح انطلقت الحرب. طيب بعد ما مؤسسة الأهرام نشرت أربع مجلدات عن حرب أكتوبر مع مضي 25 عاما وأصبحت الوثائق غير سرية بعد ما نشر أربع مجلدات. اشتريت أربع مجلدات دول عشان حاجة واحدة. أدور على كلمة الشيخ المطيع هل ذكروا دور المشايخ؟ لا ما هي المصلحة؟ ليه؟ هم الوقود الحقيقي في الانتصار هم الذين حولوا الآدميين إلى وحوش كما يقول رئيس الأركان الإسرائيلي في حرب رمضان الدين الأمم المبطرة في حال ضعفها إذا اجتمعت تجتمع حوله لكنهم يحتاجون الى حجاج مخلصين يجمعون ولا يفرقون عندهم فقه نفسه ممكن المساله دي انا انكرها في حال الامن ولكن لا استطيع فعلها في حال الازمات دليلي على هذا كثير اذكر منه حديثا واحدا حتى لا يخرج عن المقصود حديث قدس ابن ارطغرل الذي رواه ابو داود وغيره قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحدود في أرض العدو. احنا الجيش ونقاتل واحد سوى الصبر. قال لك لا تقم عليك الحد. ليه؟ مع أن إقامة الحد حق الله عز وجل. وإذا بلغ الوالد حدا من حدود الله لا يجوز له أن يترخص فيه ولا أن يسقطه أبدا. طب لماذا لا يقيم الحد على شارب الخمر في أرض العدو؟ قال لك لأن هو متاخد للعدو قريب منه فقد تحمله الحمية أن يلتحق بأرض العدو. إذا شرب الخمر ووصل الوالد في بلاد الامن وجب عليه ان يقيم الحد فورا خلاص وفي جلال الابتدال والمحاسن ليه لا يتم الحد؟ لان في مفاسد مترتبه على هذا وده في الاخر جندي انا احتاج لرعايه واحتاج اساعده الاقتتال فلا مانع ان اؤخر الحد الى وقت الامن فاقيمه عليه اذا رجع في مسائل قد نطرحها في وقت الامن ونحجم عنها في وقت الاجلات وهذا من دقه النفس خلاص فالدين هو الذي يدرس اي مخالفات ينبغي ان تدور رجال المسلمين جرة قلم من الحاكم تريح الوف الدعاء الذين يصرخون صباحا مساء جرة قلم ممنوع كذا ويطلب به قانون الصراحه ونخرج للبلاد لكن اطلق كل من يريد ان يتكلم فيتكلم في ثوابت الاسلام واصوله نضطر نترك البناء ونرجع لورا كل ما نتقدم خطوه يرجعون عشره للوراء عشان نبين البداهيات التي كانت بداهيات وبدات تستمتع كالجماهير متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وراي وتهدمه حتى الانسان في الاسبوع الماضي ذهب الى بعض المصالح الحكوميه لقضاء حاجه. دخل المكتب المكتب مليان بالجماهير عند مصالحها. وفي المكتب عده نساء ورجال. موظفون زمايل في العمل. والمرأة بتشتغل طبعا بتاخد الناس يلم وحذاري ان تغضبك هيقول لك كنت عاملها وبكره ده ما بيجيش ها خلي بالك ما هو كتير يعني اللي جحا كان عليه ليه فكل ما يجي صاحب الدين يقول لابنه قول له بكره قول له بكره فالولد من كتر ما صاحب الدين بيجي كانه استحي فاعطى له موعدا فانا مره قلت له تعالى كذا فضربه وقال له يا ابني بكره ده ما بيجيش لما تقول له تعالى بكره كل ما يجي بكره لسه ما جاش طالما لسه الدنيا فيها يعني اعوام يبقى بكره كده خلاص خد علينا بكره فانت بتتلفظ وبتاكل في بعضك وانت فاهم ما تعرفش تتكلم لان مفيش جهه تعرف تشتكي هتروح لل للمدير تلاقيه برضه بيتكلم مع واحد وحذاري ده بقى هيفيدك ها خد علينا بكره فالست بتتكلم عن نفسك بكلام منحط كما يحكي الله فالست بتقول له ايه؟ بتقول له اه يا استاذ فلان لو انت واحده ست كنت هتشوف اعمل معاك ايه دلوقتي؟ ها حدث بس لو واحده ست يوم يوم تعالى فلان ده الجماهير كده يقول لها كده لك ان انا راجل تصور تصور هذا حوار يقال على رؤوس الاشهاد انا بقول لاي رجل امراه موظفه اتق الله يا اخي اتق الله واجلس امراتك العفيفه حتى لا تسمع مثل هذا الخطر لما تقول اذن امراتك بمرتبها انت رحاها ان الدول تدفع الملايين حفاظا على سمعتها من افواه المعارضين ولو بغير وجه حق اوحنا مبنى دراسي 360 يوم عشان 400 جنيه ده ده كان بقى 20 سنه بتخدم يعني ولا 500 جنيه ده كان خلاص اتحرق معاك اوثق المرأة العفيفة دي للموظفين الأقدام الأقدار الذين لا يفتحون ويتكلمون عن الاغتسال والاستحمام وعن ان امبارح وهنعمل ايه بكره وطبعا الناس دي ده برضه مليان موظفين والنساء عندهم موظفات وانا مش مربوط حاجه فيها والحياه يمنعني ان اتكلم اكثر من هذا فإذا عبد الله بن رواحه كان الكلام خطر قال انما انتصرنا بهذا الدين أبو هريرة رضي الله عنه حضر المعركة قول فلما رأيت الروم برق بصري ايه ده؟ فثابت بن اقرع الانصاري قال له ما لك يا ابا هريره ترى جموعا كثيره قال نعم قال والله يا ابا هريره ما انتصرنا يوما بالكثره كده وكما قلت كثيرا وانا اتحدث عن الغزوات غزوات الرسول عليه الصلاه والسلام ان جيش المسلمين دائما كان قليلا في العدد والعتاد المهم خلاص قياده الجيش اتخذت قرار بالدخول في الحرب لكن هم لو في الصحراء سيطوقهم الروس يعمل عمليه تطويق زي خالد بن الوليد ما عمل في يوم المسلمون تركوا الجبل نزلوا عشان الغنائم خالد بن الوليد راجل عسكري محض التف كده وعمل عمليه تطويق ودخل عليهم وقتل سبعون من غير المسلمين بالمخالفه برضه خالفوا فغلبوا طيب نعمل ايه؟ وصلوا الى قرية مهر قال لك نتحصن في هذه القرية ونتحيز ونقاتل دونها بحيث برضه اذا حد حب يهرب حد يحب نفسه بتاعه وفي موجود بنيان والكلام ده طبعا ب 200000 مع 3000 وفيهم 50000 فارس وكلهم يلبس الدروع واغلب الصحابه حاسرين يعني انا معايا كيف ضربت واحد على البيضه العلامه بتاعته درع ده او ضربته على البيضه بتاعته على طول ايه اللي هيحصل؟ السيف هيتكسر وهو مش هيحصل له حاجه ودراعه لسه معاه هيحارب بيه لكن واحد حاسد زي حالتي كده لا خوذه ولا لا ولا درع ضربه كده بايده الست على ايده هيطيرها له راحت ايده يعمل ايه ده بقى؟ يبقى شغلته يجري لا عارف يناوي حد حاجه ولا عارف يعمل حاجه مفيش غير رجليه بس يلوذ بالدرار يبقى ده الثلاث ليس عندهم من الدروع الا اقل من ده ما عادش 200000 كله مدرع كله لابس و50000 فرس و150000 ماشي وقتل غلبوا الدين وافتخروا بالايمان وانت عارف كل ما تبقى يسال عليك الحلم وتصبر ياتي لك من الصبر بقدر الحلم الكلام ده مش كلام كان كلام ابن عباس واللفظ لفظ توقيفي يعني ابن عباس ما ينفعش يقوله من عندي يعني كما يقول علماء الحديث له حكم المرفوع الحديث الذي ذكرته في الخطبه الان خفف الله عنه كان الواحد وبقى عشره وبعدين لما ربنا عز وجل خفف عنهم بقى الواحد وبقى ايه؟ اثنين قال ابن عباس فاروق دي روايه البخاري فرفع عنهم من الصبر مقدار ما خفف به عنه خلاص كان بيقاتل عشرة مديله صبر يجلب عشرة فلما اشتكى نزلها الاثنين وسحب منه صبر ثمانية وفي الواد الاسماعيلي في مستقرده على البخاري لهذا الحديث قال فرفع عنهم من النصر بمقدار ما خفف عنه وهناك حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم صحابه يكون الالباني رحمه الله نص في هذا المعنى قال صلى الله عليه وسلم ان المعونه على قدر المؤنه وترجمها الشويش رمضان لما كنا كمجعل وكانت الدنيا بلد وكان يعني المصروف للبطانيتين بطانية تحر منع عضلات الصراط بينهم الاثنين اللي حر تحط واحدة تحت زي تكون بسامة وتتغطى بواحدة انت حر تحطهم الاثنين تحتك وتلتحق السماء انت حر يعني عندك ايه حرية آه. عندك حرية تمام حرمين حد من حد فواحنا في الفسحة بقول للشيخ رمضان هو مفيش يعني بطاطين اكثر من كده الواحد فدان يا سويس تعرف قال ايه؟ وكان اول مره اسمع المثل ده فلما ارتبطت بالحديث ارتبطت قال لي يا ابني البرد بينزل على قد الغرب هو ده نص الحديث المعونة على قدر المؤنة تمام؟ انت راجل نفسك في سيارة في الكفر تستريح من الزحمة والبتاع والكلام ده صدقني الله عز وجل يعطيك من القوة ما تستطيع به ان تقاتل في وسائل المواصلات اول ما تعان وتجيب سيارة هيجي لك انزلاق او ضغط القناة العصبية وتنزل من السيارة ماشي الضغط ويحصل عندك تيبس في العضلات وتقعد تعمل بقى تمرينات وبتاع عشان تمشي ها ان الله عز وجل رحيم اوعى في يوم من الايام تتصور ان انت خطرا على هذه الشدائد انك انت بطل لا اهو عندنا نصوص اهو طب دول بقى لما قالوا نجتمع حول ديننا ونقاتل دون عقيدته من واحد لسبعين واحد مقابل سبعين انزل عليهم من الصبر ما يوازي واحد لسبعين وادي عندنا الحديث مصر في المسألة انحازوا لمنى وبدأ المنظمة الصفوف النبي عليه الصلاة والسلام قال زيد بن حارثة ده الأمين إن أصيب زيد فجعفر وليس من عادته أن يقول إن أصيب لكن في كده تجدد كده في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا بيفهموه يعني في غزوة ذي قرن اللي هي قبل خير اللي فيها الحديث الجميل اللي انا قلته مرارا حديث سلمة بن الاكوع لعلكم تذكرونه فكان في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان خيرا سمع منشدا يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا كلام جميل كلام الإيمان يجلله النبي عليه الصلاة والسلام سمع الكلام ده قال من هذا القائل يرحمه الله فقال عمر فقالوا عامر بن الأسوأ فنادى عمر قال يا رسول الله لولا متعتنا بعامر ايه يعني كلام عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترحم على رجل ويخصه بذلك إلا قتل فلما قال يرحمه الله من القائل عرف انه هيقتل فقال له يعني كنا لم تعمل ايه شويه؟ ها؟ لولا ما استعتنى بعام وقتل عام فلما يقول اذا اصيب زيد فجعل ليس من عادته يبقى الصحابة فهموا كل واحد عين أنه سيقتل بدأت المعركة زيد حامل لواء الجيش وكان راية بيضاء كل الجنود ينظرون إلى الراية وكذلك ويستلهمون منها الثبات طبعا بعد إيمانهم طول ما الرايه فوق كله بينضم للرايه ضبط الرايه مشكله معاها القائد قدس قائد قدس دي تبقى مشكله لاعتقاد الجنود ان هو معاه الخطط هو اللي يمين الشمال والكلام ده فقد يقع في روعهم ان الخطط واحد ان هذا ممكن يحصل ارتجاج الى هذا عشان كده رؤساء الدول ما يفتحوش على المناطق يبقى عنده تليف كبد وكبد ما فيهوش غير عسر في القلب يقول لك عنده كلوز ليه؟ بالذات في ايام الازمات والحروب لا يصرحون بمرض الطائف ويظهرون كل يوم صورة حتى لو صورة قديمة زي ما حصل في يعني ال- البتاع اسمها بتاعت الزويدة دي ايام حرب الخليج جايبين لي بطايق عمالة ايه في بقعة زيت واخدلك الزيت وبعدين يقول لك ايه وصدام حكايه لما دار الابار البترول دخلت الابار على الخليج واهلك الثروه السمكيه والثروه البطيه والمش عارف ايه بص البطه دي عملت كده أهو. ها وشايف الزيت وقعت الزيت اهو في الخليج واخدلك ودي مساله تعود الى عشرات السنين ورا حد عارف حاجه لما بعض الصوره حد عارف هي بتاعت فين ولا ايه ولا اي حاجه حد عارف اي حاجه تخلال وطبيعة أوقات الأزمات والحروب عمر ما في دولة تكشف عن ال- القتل وتكشف عن الجرح بين الوهميون قتال الخمسين إلى واحد قتال الجرح 500 إلى الجرح خمسة خلاص فطبعا حرص على القيادة دي مسألة ضرورية ليه عشان تظل الايه الجنود على حالها من الحماس بتاعه قاتل زيد قتالا مزيدا يقاتله بزيد ألف وبعدين يروحوا يحتلجوا بموتى ويرجعوا تاني لكن هم لو في العراء كانوا ابادوهم عن فتره كامله قتل زيد اول ما قتل زيد وصل الخبر للنبي عليه الصلاه والسلام جعفر تناول الرايه وجعفر ده كان شجاعا ابلى بلاء مجيدا لما قلت كان سنه 33 سنة يقول ابن عمر كما في صحيح البخاري وقد حضر تلك الغزوة وقفت على جعفر بعدما قتل فوجدت به بضعا وتسعين جراحا الرواية كان في البخاري برضه بضعا وخمسين ليس فيها شيء من دبره يعني من ظهر ما اتضربش الظهر ولا لو اتضرب الظهر يعني يبقى بيعمل ايه؟ هربان انما كل الجراحات في صدره طبعا انا عندي روايه بضع وخمسين وخمسين وبضع وتسعين اختلاف في الايه؟ في العدد العلماء حملوها على ان بضع وخمسين في صدره وبضع وتسعين وبقية التسعين في بقية الجسم. إنسان متشرط. هو إيه يعني؟ طوله وعرضه قد إيه؟ عشان يبقى عنده بضعا وتسعين في مقدمة بدنه. لما ضربوا إيده بها اللواء مشت اللواء بإيده الشمال. تصور بيده ضرب يده الشمال مسك اللواء بعضديه طب اللي ماسك اللواء بالعضد كيف يقاتل؟ ما كان يقاتل انما كان همه الا تسقط الله قتل جعفر وابدله الله عز وجل بهذين اليدين جناحان يطير بهما في الجنه وكان ابن عمر كما في صحيح البخاري ايضا اذا لقي عبد الله بن جعفر يقول له السلام عليك يا ابن ذي الجناحين جناحان يطير بهما فلد اليدين فاخذ الرايه عبد الله بن رواحه طبعا تعرف الارتجاج الرجل بيده الله يقول الله اهتدينا ده بيعمل ايه؟ عملية حماس وده كأنه مقطوع عليه بني آدم يعني حداد الإبل الواحد عنده جمل وعمال إيه يسقى عليه أو عمال يقتل بيه والكلام ده زي الجمال ده إيه ماشي طول الطريق جنة ولا الجمل ماشي بين الجمل وعمال يهاجم الجمال نفسها بتاعته تمسك جد ورا شرط يكون الجمال ده يهاجم وراه خلاص وحتى جماعة الأرياف وهم اللي بيشتروا الرز عمالين يهاجموا طبعا مخبطيطة يعني ما بقولش ده يعني وهم الجودة عمالين يحلوهم وبتاع وحاجات وهذا ترى عمالين يغنوا وبتاع والكلام ده كل ده ايه عشان ايه يخفف يعني ايه حد الشغل والبتاع وكذا فكانت بيبقى جاهز حتى في حتى في الاقتصاد زي ما ثبت عليه ومرحب قال اليهود بخير انا الذي ثبتت امي حيضاء كريه الرباب كريه المضار اوفي جمك للصاع كيل السندره ها ده كلام عليه من الفرد يرتجز ويمشي ها فكان برضه جعفر بن ابي طالب كان بيرتجز نعم لا جعفر انا رجعت لجعفر لسه ما دخلتش على عبد الله جعفر كان يرتجز كان يقول يا حبذا يا حبذا الجنات وترابها آه باردة باردة شرابها طيبة شرابها وماؤها ولا العكس بارد بارد شرابها بارد طيبة ايه طيبة وبارد شرابها صح والروم روم قد زنى عذابها كافرة بعيدة أنسابها حالت إذ لاقيتها ضرابها عشان أنا أعتقد بقى أنا حالف إيه الأضراب عبد الله بن رواحة ده طبعا شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام لما خد الراية فإنه يعني إيه كأنه جبن قليلا وهو لسه قايل بيان نحن نقاتل هذا الدين ونتصنى بكثرة فلما رأى من نفسه يعني خورا أو بعض خور قال مخاطبا نفسه والله يا نفس لا تنزلن لا تنزلن أو لا تكرهن قد أذنبن سوى شد الرن ما الذي أراك تكرهين الجنة ونزل عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل شوف ضرر الحق قوات الجيش الثلاثة يذهبون واحدة بعد الأخرى مع ثلاث ثلاث وهم يرون القوات يقتلون سقط عبد الله بن رواحة مين الرابع ده؟ ما نعرفش ليه؟ شوارع سقطت الراية التي التقطها ثورا ورفعها البطل المغوار ثابت بن اكرم الانصار ثم قال ايها الناس اصطلحوا على واحد رشحوا لي وجهه قالوا اصطلحنا عليه قال لا خذها يا ابا سليمان خالد بن وليد هذه اول معركه يشهدها خالد مسلم طب ايه الهدى؟ كان في جمادى الاولى سنة 8 أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص في صخر سنة ثمان يبقى بقاله كام شهر مسلم؟ ثلاث شهور ثلاثة أشهر فقط هي ميلاد إسلام خالد فقال سيد الآخر خذها يا آل سليمان أنا ما التقطتها إلا من أجلك طبعا الحرب كانت النهار وبالليل إذا جاء الظلام يفيء هؤلاء وهؤلاء كل واحد يرجع لمواقعه في الليلة دي لا قبل ما أصل الليلة دي الروح 200000 مقابل 3000 يحسبوا المعركة قد ايه؟ ساعتين ثلاثة هو مداخلة كده أما 3000 حمد كل 10000 يأجد واحد يعني ساعتين ثلاثة يعني المهم آخر النهار هتكون خلاص الحدود انت عارف اخر قائد الفنجاني مات امتى؟ قلت امتى؟ يوم ست ست ايام الثلاثة الآلاف يجالدون مئتي ألف ست أيام اليوم السابع تولى خالد عشان اقول لكم يعني اعداؤنا ليسوا اشجع منا نحن اقوى منهم قلوبا والله العظيم لو مكنا منهم لمنحنا الله اجسامهم ان شاء الله في يوم او يومين اهو عمليه دي عمليه حطمت جنوب الجبال بقى قد ايه الجيش العرب اللي كل مرعوب منه خاف ملك اهو بقالهم كام يوم داخلين على 30 يوم عدوا 30 بس عدينا عدينا 30 يوم قدروا يعملوا حاجه قالوا كل ما يخرج 200 كيلو يرجع لورا ودول ايه؟ جماعه كل المقاتلين بتاعهم 12000 وقول انضم لهم كمان 10000 ولا 12000 30000 كل اللي معاهم طايف طوارئ كاتيوشا 13000 صاروخ واخد بالك ازاي موزعين ما بين كاتيوشا وما بين خيبر واحد واثنين والجبال واحد واثنين وإسرائيل طبعا الجبال اليهود معاها القوة النووية ومعاها القوة الضاربة انت عارف جيش إسرائيل فيه كام طيارة مقاتلة؟ 3000 ثلاث آلاف وأنا مقاتل الدول العربية كلها مجتمعة ما عندهاش قرارات فيما أظن وبحكم القراءات المستمرة في الأخبار العسكرية والكلام ده ما أظن عندها أكثر من 1500 طائرة كلها مجتمعة ده غير الدبابات والقذيفات والقوة النووية ومش عارفين الكلام ده بقالهم عشر شهر خارجين يعملوا حاجة ولا عارفين يكتبوا بعض والمعارك لا تحسب من الجو ابدا معارك لا تحسب الا على الارض عشان كده اسمه تمكين تمكين يعني بلد مكان انت مش هتعيش في الهواء انت هتنزل تعيش على الارض في الاخر فلازم بلد مكان على الارض مش عارف ايه مناطق حتى بما له للقصر وقضيب الكلام ست ايام الروح حرف الحاجه اليوم السابع ولا قدر ابن وليد الثالث طبعا في طبقات السعد وغيرها في وسط المعركه دي بعض الذين حضروها قال هزم المسلمون اسوا هزيمه ما اجتمعت مالقه تصور 3000 مفيش واحد على الثاني فلما جنهم الليل وخالد خد الراس بدأ ينظم الجيوش الجيش عمل ايه خالد المفتوح عليه من الله بس عمل ترتيب في الجيش خلى الميمنه ميسره والميسره ميمنه والقلب ساقه والساقه خلف طبعا حروب كانت زمان في مواجهات الجماعه الروم عارفين مين الصف الاول وحطوا الجيوش وبعدين عمل فرقه كده تركب الفرسان وتيجي من بعيد وطبعا الفرسان اللي فيه الخيول بتجري فيه ايه؟ غبار تمام؟ وامرهم ان يصرخوا بالاذكار والتكبير والتهليل والكلام ده. اصبح الروم وجدوا الوجوه غير الوجوه وشافوا دخان وسمعوا تهليل قال لك ده 3000 ده ست ايام تطحين الكوسه والدم عارفين تتخلى ده جالهم مال من المدينه دخلهم رعب وحصل عندهم نوع من الوهم خالد بن الوليد يقول كما في صحيح البخاري لقد تقطعت او لفظ البخاري لقد دق في يدي يوم مؤتة تسعة أثياب ما قدر في يدي غير صفيحة يمني صفيح تسعة أثياب اتكسرت عمل ايه فيهم بقى؟ الذي قدر في يده الصفيح يقاتل به قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويقتلهم ويخزيهم وينصركم عليهم ويسجد قبور قوم المؤمنين وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى طلع طلع من من رشاش عايز يلعب بيه تسقط طيارته العب ده وصفر من الذي وصل الرمية؟ رب العالمين احنا بقى ملتمسين بقى رضاه وحريصين على دينه خلاص منكم لكم يعذبوكم بقى ويولوكم الخوارج لحد ما ترجع ما هو النبي عليه الصلاه والسلام قال كده قال اذا تبايعتم بالعيد واخذتم اذناب البصر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرجعه عنكم الا ان ترجعوا الى دينكم الكلام ده عربي ولا كلام هيروليك الكلام ده مفهوم ولا مش مفهوم يا قومنا كلام عربي واضح محكم لا يحتمل تأويلا لا ينزعه عنكم إلا أن ترجعوا إلى دينكم أنا مش فاهم إيه ده. مع هذا الكلام الواضح يبقى نرجع للدين هو اللي سر التصرف وسر قوات ما لناش لا قوميات نفع ولا أرض نفع وقد أوصلوا بلاد المسلمين إلى هذا المستنقع العقيم فتاة القوميات ده كل بلد جيشها اللي لله أنا طبعا جيش يحارب بره ليه؟ جيش ده بتاعي وده تهويه على الأرض طب ده جرب وانت عارف كويس جدا جدا انه بعد ما ياكل جرب هيتعشى بيه ودورك جاي انت بتأجل المواجهة ما بقولش كل أرعى لكن ماذا أحدث؟ النهارده مطالب الجماهير لا ترضي الحكام وتصرفات الحكام لا ترضي الجماهير في غلايات المجتمعات المسلمه طب هل الحكام غلطانين على طول الخط؟ لا. طب هل الجماهير غلطانة على طول الخط؟ لا. الحكام يقول لك انا رجل واقعي. انا راجل عندي جيش دوامه كذا وكذا وكذا وعندي اتفاقيات وعارف ان انا اذا عملت فيها جدع قوى الشرق والغرب اللي تقاتل وانا شايفه كلهم سيتمالؤون عليا ومفيش خمس ست ايام هينفذ الزاد اللي عندي وانا ما عنديش لا مؤن ولا سبيل ولا اقتصاد اقتصاد حق زحمة الاقتصاد وجهلنا انفلونزا الطيور خسرنا 18 مليار اهو شوية كلام 18 مليار 18 ألف مليون خسارة الحمى الطبيعية ده أشفت برضه معاها شوية ده أنا بتكلم بقى حوالين البنوك اللي كل واحد لهف له مليار الفاكهه اللي ايه اللي يحصل عليه وهرب ومش عارفين يجيبوا دلوقتي لما عايزين يجيبوا واحد هربان مثلا متلبس بتهمه الاسلام للجمهور الدولي كله يتعرض يقض عليه فيه انما واحد هربان بفلوس يسيبوه عارفين ان الجمهور يجيبه حتى لو عايزين يقول ما عندناش اتفاقيه لتهريب الحرمين ها بس فاقتصادنا مش اقتصاد حرب تحت اعمل رايحين على الاخر ويرجعوا الطاولين يبقى انا عشان احال لازم تتخذ والا ده يبقى وعود اعمل اتصال حرب اخذت من سلع تكفيني ست شهور عشان الجماهير في الاخر لو ملتش السكر هتاكل برضه الجوع كان فانا لازم اعمل لها معاش وفي نفس الوقت عندي سلاح خسرت ده في دول بتقومني بالسلاح ودول بتمولنا بتتعطيها انا عندي الجنود وعندي الكفاءات وعندي الضباط الاكفاء يحطوا خطط وعندي الجنود الشجعان والكلام لكن في اسباب ارضيه انا عايزها طيب ماشي الكلام ده كله جميل وحلو واحنا ما بنعرفش فيه اين سلاح الايمان في خريطتكم؟ سايبين لنا الجردان يطلعوا من البحور عشان يتكلموا في في فرائض الاسلام فرض ولا لا؟ سايبين لنا واحده تطلع تتكلم تقول ما فيش حاجه اسمها الراجل الذكر له انفعاط الانسانيه وتدولها مساحه تتكلم في الجرايد والمجلات وتسموني دي حقيقه واحد وتقول من الظلم ان الولد ينسب لابيه ليه ينسب لابوه؟ هو ابوه عمل حاجه؟ أبوه عملت حاجة هو إن هو يعني يا دوبك كده قضى شهوته مين بقى اللي حملت وتعبت الام حملته كرها ووضعته كرها ووقعت وسهرت طول الليل عليه وهو بيعيط وفضلت تغيره وتأكله وتشربه وفي الاخر لو قالوا له يا ابن المرض يزعل ينفع الكلام ده؟ لا الكلام ده ظلم وعدوان طب ايه الصلابات يبقى الولد يتحط اسم الام في النسب فلان ابن فلان وفلان دي الخطوه الاولى وبعدين يبقى ابن فلانه وفلان دي الخطوه الثانيه وبعدين يبقى ابن فلانه ويدفن فلان ها الكلام ده ايه يعني طب كل اجهزه الدوله وحتى الناس اللي هم مش متدينين رافضين القصه دي سامعين لها تتكلم ليه؟ مضيعين وقتنا ليه؟ ها؟ خد زي دول كتائب بتقبض من بره هم دول اللي بيقبضوا من بره احنا لازمكم التراب لا لنا تمويل ولا حد بيتطبق علينا والحمد لله وعايشين احسن عيش وعندنا قناعه فقصه تمويل وتمويل ومش عارف مين دي قصه رابعه قوي طالعه شوفوا كده اللي بياخد من بره هم دول وانا هقول كلام رسمي تمسكوا ده انت اهو قبل حرب العراق والكويت ذهب وأتاه تحرير الصحف المصرية عشان يفتتحوا بناء اللي هي المدينة العراقية اللي اسمها على حدود العراق. ايه؟ الفاء الفاء بعد ما عمروها ومش عارف ايه والكلام ده حبوا يعملوا احتفال بايه؟ تعمير الفاء. صدام حسين ادى لكل رئيس تحرير سيارة مرسيدس اخر موديل وارقم سيارة في العالم كل الرؤساء اخذوه رؤساء التحرير خدوه لحد ما صدر بقى يعني قرار ان العراق دولة غلبانة والكلام ده وازاي كان الكلام رجعوا الايه؟ السيارات المرسيدس كان في واحد صحفي ايامها اسمه ادريس مات هو رفض انه يراجع الكلام بتاعته ولا مات ده بطال انا مش هراجع الكلام هدول ناس تمويله وفي ناس وفاة تحرير مش بعيد عشان يكتب ما يمنع عليه النهارده انا عشان ده اقاتل عندي اصابه بالله طب الايمان طب هل انا اطلقت يد العلماء الربانيين عشان يربوا الجماهير؟ افترض ان اليهود دخلوا علينا وضحات غد وخيانه دول لو دخلوا علينا هياخدوا سيره في خمس دقايق اللي احنا بقى 10 سنين مفاوضات عشان نرجعها لان سينا منزوعه في السلاح بحكم المفاوضات ممنوع يكون كده صار حرب فالسيره دي كبيره طويله علينا ومنسوخه وسماها قد كده اه هنقاتل عنها حتى نموت يخلق ثلاث دقايق يوافوا زي ما قلنا قبل حرب 73 وخلاص ولا كأن جيش عمل حاجة ولا الكلام ده طب من الذي يقاتل؟ الجماهير هي التي تقاتل طب الجماهير على أي سلاح ترتكب بعدما تثبت معداتها إذا حدث ذلك سلاح الإيمان طب سلاح الإيمان ده بيختلف يعني النهارده مثلا هات مثال كده اقرب بتاعك انت لما يكون المرتب بتاعك في وقت بتحوشه ليه بتحوشه وتستثمره؟ عشان الوقت ده زمان تتزرع تفتح الحصان تطلع الفلوس ما تمدش ايدك ولا تريد ولا وجه مش كده؟ كده يبقى القرش الابيض نافع في اليوم ده تمام؟ زي مثلا بقول الايمان انت كل جمعه تيجي او تروح لاي مكان تشتري الايمان اللي انت خدته الجمعه دي ربما ما تكونش محتاجه كله هتحتاج بعض في مواجهه الايه مشاكل الحياه اليوميه فيعين تعالى الثبات طب بقيه الايمان ده بيروح فين؟ يختزل في لا يمكن يعني ان نقوله من باب تقريب المعنى الحقيبه الايمانيه او الحصاله الايمانيه شويه ايمان زياده او ما احطه لوقت العذر بقى عندي كل شويه احط كل جمعه كل خميس كل اربع كل سبت كل اثنين اي اسمع اقرا او ما احط الرصيد الايمان جت مصيبه قد كده يطلع بقى الرصيد يثبتك ولا لا تقول ما يغضب الرب وتسكت ولا يظهر عليك الجزع وتظهر الرضا طيب واحد ايمانه على قد حاجه اللي رايح على قد اللي جاي وقع في كرب قد كده راح يبص على الحقيبه الايمانيه ملهاش حاجه بيحصل له ايه؟ يقع فعمل العلماء عمل كمان مستقبلي اشوف العلماء الربانيين واجري محاضرات واستخبارات واقراع الجماهير ده بيأثر فيها ومنهجهم مستقيم ومش متطرف ولا إرهاب ولا أي حاجة إطلاقية المصلحتنا من إطلاقية النهاردة أنا سمعت بعض المتكلمين من أصحاب المناصب الرفيعة لما سألوه سؤال قالوا له ماذا فعل فعلت الدولة في مواجهة أخطار المثل قال إن العالم فيه 500 مليون موقع مثل رقم مذهل ومرعب 500 مليون ده الرقم اللي تعبوا 500 مليون موقع لا يوجد اي دولة في العالم مهما بلغ من مراقبتها ان تراقب عشر معشار هذا العالم طب الاصلي والثاني يعني ان فيه مواقع لتعليم التفجيرات وتصنيع القنابل والاغتيالات وفي مواقع لبث منهج التكفير تكفير المجتمعات بالكامل وتكفير طوب الارض وفي مواقع للرذيله وفي مئة قناة جنسية تأثير للقمر الأوروبي وغيره جنسية خالقة مش راجل بيوصفنا لا بالفعل مئة قناة جنسية موجهة للعرب للعرب وانت عارف العربي زي ما قلت لكم مرارا الجوال الاوروبي يبني ويشرب الخمر ويطلع السبب العربي يبني ويبني ويشرب الخمر ويبلط الخمر هذا العرب والكلام ده انا ما قلتش من عندي له دلائل كثيره ذكرت بعضها ولا هقول ان انا وانا بتكلم حديث لسلمة بن فخر الأنصاري رضي الله عنه قال سلمة كنت قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت أحد مثلي قط فدخل عليه رمضان قال فخشيت إن أنا خشيت امرأتي ألا أنزع إلى النهار تعالى ثاني صوم رمضان يعمل ايه؟ ظاهر من امرأته قال انت علي كظهر امي حضر منه ايه؟ يبقى اذا ايه اللي هيصده؟ حدود الله ما لهاش جدل قال لك هتجيب نفس النفس احنا مش بطل ولا حاجه انا بقى على طول يبقى مش هيوقفني الا حدود الله والتزامه دي احسن حاجه اولادك عليا ده ظهر امي ما خلاص حرمت عليا قال فلما اصبح الصباح رايتها فوجدت عليها تمام فبعد ما وقعت المشكله ذهب الى قوم يا جماعه تفضلوا حصل مني كذا وكذا وكذا مش عارف اعمل تعالوا معايا للرسول عليه الصلاه والسلام عشان كده على الاتخاذ المطلوب او واحد يتكلم نيابه عنها كانوا بقى يقول اقول له ايه قالوا والله لا تذهب معك ونخشى ان ينزل فينا قران انت اللي عملتها عنك المسؤوليه قال فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله الوضع كيف كيف وكيف وكيف وحسب ايه الحساب قال فاحكم في بحكم الله فاني محتسب وصابر او تنفق قال اعتق رقبه فضرب يده على رقبته وقال والله ما عدت املك غيره انا ما عدت غيرت الا لك في الدنيا قلت رقبه منين؟ قال كنت اخرجت قال وهل حدث ما حدث لي الا في الصيام؟ قال له طيب اطعم ستين مسكين الله قال والله ما بين لابتيها اكثر منه انا اطعم واحد في الدنيا بحاجه هذه من ستين مسكين قال اذهب الى صدقات بني رزيق فقلت هذه بني رزيق قومهم اللي قالوا لهم تعالوا معانا قالوا له لا شوف بقى رايح ياخد الصدقه بتاعتك تمام فجاء فقال له وجدت عندكم الضيق وسوء الوقت ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعه والبركه هذا تكفى واخذ اهو شوف اهداه رجل عربي من القناه السيم وجهل العرب يقولوا لهم انتوا بقى الصناديد والاشاوي خذوا بقى تمتعوا وايضا في الحديث الاخر ان رجلا بلغ به المرض ما لا يستطيع ان يخطه قلب انتوا هتعرفوا الكلمه بتاعتي دي دلوقتي مقعد لفشل ما بيعرفش يقعد دخلت عليه جاريه فهشت له فوقع عليه طب ده تقول ازاي؟ ها؟ لما وقع عليها قال للجماعه بتوع الدكتور شوفوا لي بقى الدكتور طب يعمل يقول لي ايه؟ هشت لي وقعت عليه فقال هتوب قالوا له ايه ده هو ده اللي خلاني اقول قال والله يا رسول الله لو حملناه لتفتخت عظامه لا طب وين الاوعى عامله زي دي؟ لما تاخد عظام على السرعه هتفشل ركبتها ضحيه والكلام ده يروح اجلدوه قال هيموت على طول قال طب خلاص هاتوا من الشمراخ وضربوه ضربات من الشمراخ بقى تقول تمثيل طاري كده وبتاع خدوه ضربات احنا يعني عايز اقول العرب متميز وهم اعداء تمثيل القصه قال لك ايه اللي يخليك ما يفوقش ويبقى زي الحيوان المعدم الكلب المسحوق لو واحد على رجله اديله شهوه اديله عظم مسكنه باي شهوه ويجوا عنده الدين هتشوف الحيوان في أزهى صوره هم العرب يقوم يصوروا كل الكلام انا ما اعرفش احمي قوم وامنع ثروات النسيان لا تدخل حتى لو كان ذلك يؤثر علي في بعض ميادين المعرفه ايه ايه الموضوع اهل الدين العلماء فتحت اصواتهم في كتب التحليل فلما يكون بقى المواقع اللي عايز يغتال له مواقع ويطلع يغتال ويستهل العلماء اللي بيقولوا له الوسطيه والدليل بيتم متخاذلين وبتاع والكلام يعني انا بيجي رسائل سواء كان هنا او على الموقع عندي بتاعي ناس يتهمونني بالتخاذل وانني لا اقول كلمه الحق وان الامه ما ضاعت الا بامثالنا وانا في حدود قدرتي وطاقتي اصل الى دخل ما استطيع لما يكون احنا بقى المتهمين ان احنا متخاذلين والكلام ده يعني اللي بيتهمنا منه الحاق ده ما يكتبوش بقى الا الاحتيال والضرب والحرق والرجع والكلام ده. طب الشباب اللي بيدخل النت ده واحنا مش عارفين هو داخل فين وداخل امتى وهيقول ايه؟ وهيروح فين؟ مش الارخص لنا حتى ماديا يعني ان انا اخاطب الملايين واعلم الملايين ده لما كل واحد يروح يدخل لي غرفه نت ولا يبقى عنده موقع نت ويفرط في دماغه مش ده ارخص بكثير ويقلل المواجهات وبلاد المسلمين حكم الجماهير بتلعب الحكام والحكام بيلعبوا الجماهير يقول لي شويه كهرب ما بقول حاجه اكنه كنا بنطلع مباراه وينزلوا مش عارفين اخد الجيش واطلع وانا ما عنديش قدره على ذلك اه هو محيط بيه لكن ماذا اعرف؟ سلاح الإيمان أضمن سلاح وأكثر طريق إلى التنفيذ إلى حلنا كما انتصر المسلمون في مؤتة بالإيمان وبالالتفات حول العقيدة ليس هناك سلاح آخر بدين ألف مقابل ثلاث ثلاث روح فين ما ثبتهم إلا الله فقط لهذه الموقعة انتصر المسلمون انفسهم انتصروا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري قتل زيد فأخذ الراية فجعفر وقتل جعفر فأخذ الراية عبد الله بن رواحة وقتل عبد الله فأخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح له حتى ايه فتح له يبقى غلب ولا لا يبقى غلب طيب بعد ما اقتل الرهيب النجوم البكر وصارت جموعه كالرماد استدبرته الريح جاء الليل عمل ايه خالد بعد ما قللت قبلها بدل الوجود وشوش ومش عارف ايه والتسليين والرباط ومش عارف ايه والغبار عمل خطه انسحاب بالليل سحاب منظم مدروس الروم طبعا عندهم علوم واستخبارات والكلام ده عرفوا ان المسلمين ايه بينسحب لم يتبعوه عارف ليه؟ قال لك ده طحنونا امبارح يبقى هيهربوا اكيد ده تفسير فاحنا لا مش مغفلين ها يمكن رايحين وراه لا ده تكتيك لان ده جيش منتصر كان المفترض يستنى بكره وكان فخافوا ان يكون ثمين فلم يتبعوه حتى رجع خالد بالجيش الى النبي سيف سله الله على الكافرين لما قال عمر لابي بكر بعد واقعه بني جزيمه والذين قتلهم خالد واراد عمر ان يعزل خالد وقال ان في سيفه رهقا قال ابو بكر والله ما كنت لاغمد سيفا سله الله على الكفار وانتصر الذين كانوا لا يجدون الثمرات على المئتي الف بسلاح الايمان نسال الله عز وجل أن يرد الحكام والجماهير إلى دينه ردا جميلا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا